قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِّلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حال قلوبكم مع الله كيف حالكم مع الله نعم نحن بحاجة لأن نتساءل عن أحوال القلوب في هذه الأيام الشديدة لقد غلبت قسوة القلوب على الناس وصارت معالجة القلب أمرا ليس بالهين في وسط هذه المتغيرات الشديدة والكثيرة والدائمة صارت هذه المتغيرات سريعة ومتلاحقة مشاكل وهموم ومصائب وبلايا وظروف ومعاملة البشر أنفسهم معاملة الناس في هذه الظروف احقاد وأحساد وأذى وعنف وقسوة وغلظة وأنانية ويظل المسلم يقول يا رب يا رب ما النجاة هذا الموضوع الذي نتوقف معه منذ أسابيع طويلة في وسط هذه الظروف التي تقسي القلب ووسط بحث الإنسان عن رقة القلب وخشوع القلب ولين القلب ورطوبة القلب هذا جانب شخصي ثم جانب آخر الذنوب ما المفر من الذنوب والمعاصي إذا مشيت في الشارع تبرج سافر قذر مهلك وإذا نظرت في الجرايد صور وإذا قلبت في التلفزيون أسوأ وإذا قعدت في مجلس غيبة ونميمة وكذب ونفاق وإذا وصعب أكل الحلال فكثرت الذنوب وتكالبت المعاصي وجسمت على القلب الغفله ويظل الانسان ينادي اين المفر وما السبيل وذكرنا ان النجاه من المعاصي يجب ان تطلبها يجب ان تطلب تمحيص الذنوب تطهير الذنوب اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما انت اعلم به منا انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله اوله واخره قديمه وحديثه خطاه وعمده جده وهزله سره وعلانيته يا رب اغفر لنا يا رب اللهم اللهم اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت امين امين امين يحتاج الانسان الى طلب التمحيص البحث البحث عن سبيل للنجاة من الذنوب يقول ابن القيم وهو تخليص إيمانه ومعرفته تخليص إيمانه وتخليص قلبه من خبث الجناية كتمحيص الذهب والفضة وهو تخليصهما من خبثهما ولا يمكن دخوله الجنة إلا بعد هذا التمحيص فإنها طيبة لا يدخلها إلا طيب ولهذا تقول لهم الملائكة سلام عليكم طبتم ادخلوا الجنه الذين تتوفاهم الملائكة طيبين سلام عليكم ادخلوا الجنة الآية الأولانية سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين يقول ابن القيم وهذا التمحيص يكون في دار الدنيا بأربعة أشياء التوبة والاستغفار وعمل الحسنات الماحية والمصائب المكفرة يبقى في هذه الدنيا تمحيص الذنوب والتخلص من أثرها بأربعة أشياء التوبة والاستغفار وعمل الحسنات الماحية والمصائب المكفرة انتهينا من هذه الأربعة توبة أن يتوب توبة نصوح بشروطها الستة الاستغفار ان يكثر من الاستغفار عمل الحسنات الماحية ذكرنا الأحاديث والآيات في الأعمال التي ت- تكفر الذنوب المتقدمة والمتأخرة أربعة المصائب المكفرة قلنا أن يبتليه الله بالمصائب وهذه المصائب لكي تكفر الذنوب لابد من شرطين الشرط الأول الصبر والشرط الثاني الاحتساب الصبر حبس القلب عن التسخط وحبس اللسان عن الشكوى والاحتساب أن ينوي بقلبه يا رب أنا صابر عشان تديني أجري غير كده تبقى المصائب ملهاش قيمة ملهاش آه، ملهاش تأثير في محو الذنوب شرط أن تكفر المصائب الصبر والاحتساب أن يصبر وأن يطلب الأجر من الله على هذا البلاء يقول ابن القيم فإن لم تفي هذه الأربعة بتمحيصه وتخليصه التوبة والاستغفار والحسنات والمصائب ما كفتش ليه قال فلم تكن التوبة نصوحا التوبة بتاعته كانت ضعيفة لم تكن نصوحا وهي العامة الشاملة الصادقة ولم يكن الاستغفار كاملا تاما وهو المصحوب بمفارقة الذنب والندم عليه وهذا هو الاستغفار النافع ولم تكن الحسنات في كميتها وكيفيتها وافية بالتكفير ولم تكن المصائب كذلك لم تكن في المصائب في كميتها وكيفيتها وفيها بالتكفير او المصائب لم تصادف قلبا راضيا صابرا محتسبا وهذا اما لعظم الجناية عنده ذنوب متلتلة بلاوي سودة كتير واما لضعف الممحص التوبة ضعيفة استغفار ضعيف الحسنات قليلة المصائب مفيش صبر واحتساب يبقى ما تأثرش هذه الأعمال في محو الذنوب كلها تفضل بقية من, بقية من الذنوب يعني يحصل ايه لو الأربعة دول ما كفوش التوبة والاستغفار والحسنات والمصائب ما كفوش ما أنهوش ما قضوش على الذنوب تماما يحصل ايه هيموت هيموت كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت شئت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت
ما تزعلوش مني هتموت وانتي هتموتي هتموتي انت هتموت وانت هتموتي وهتدخلوا القبر الكل هيدخل القبر ستنتهي هذه الحياة حتما وفي النهاية هتلاقي نفسك زي الراجل ده كده اه ايوه زي الراجل ده كده متكفن ومحطوط على خشبة وسحبينك كده مودينك على يدفنوك في قبر من القبور دي اه هتنزل القبر هتنزل جوه القبر ده الكل واحد بيقول لي دلوقتي يا عم الشيخ احنا في التلفزيون الناس لو سمعوا كلام عن القبر ولا كلام عن الموت هيقلب يغير مش هيغير من الامر حاجه والله لا تموت والله لا تموتي سواء كان ذلك قريبا ام بعيدا ما تفولش علينا يا عم الشيخ فولنا ما فولناش هنموت دي حقيقة دي حقيقة لا مفر منها مفيش مفر كل الناس هتموت بلا استثناء ربنا قال لسيدنا النبي كده وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت إذا كنت أنت مت فهم الخالدون أنت اللي هتخلد إذا كان النبي مات أنت هتخلد إذا كان النبي مات شوف السيدة خديجة رضي الله عنها يعني كانت السدر الحنين بتاع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال والله ما أبدلني الله خيرا منها لقد آمنت بي إذ كفر الناس ووستني بمالها إذ حرمني الناس ورزقني الله منها الولد كنت بتكلم في السيرة كنت بقول إن السيدة خديجة أعظم ميزة حصلت عليها انها وقفت مع سيدنا النبي وقفه وقفه يعني آه، اقول ايه كنت اقول ان احيانا الانسان بيحتاج في وقت زنقه كلمه كلمه واحده تثبته كلمه واحده سبحان سبحان الله سبحان رب خديجة سبحان رب محمد سبحانه وتعالى سبحان من ألهمها وهو جاي خايف ومرعوب ومش عارف ايه اللي حصل قاعد في ضلمة فوجئ الدنيا نورت فوجئ ملك بيغطه روح زملوني زملوني زملته أما فاء والله لقد خشيت على نفسي يا خديجة قالت له إيه كلمة واحدة والله لن يخزيك الله أبدا أنا بقول السيدة خديجة دي في الموقف ده بقت هي كل حاجة بالنسبة للنبي ماتت وسابت النبي ومن الذي قضى عليها الموت حبيب النبي الله فلو بقي احد لاحد ولو عاش احد لاحد لعاش لنا النبي او لعاشت خديجه للنبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه صلى الله عليه وسلم او اللي عاش عمه ابو طالب لحماية النبي قال ما نالت مني قريش الا بعد ان مات ابو طالب في سنة واحدة تموت زوجته ويموت عمه السند الخارجي والسند الداخلي لك الله يا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لك الله يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هذا هو الموت هازم اللذات واحد قاعد يعك ويعصي ويذنب ويخطئ هتموت وهتقابل ربنا هتدخل القبر والقبر أعجب ما فيه الظلمة والوحشة والوحدة وانقطاع الأعمال تدخل القبر شوف لوحدك ما فيش حد حد معاك ولا حد هينفعك ولا حد هيخدمك ولا حد في القبر طب لو مت والذنوب دي معاك آه. ما حصلش ما حصلش تمحيص للذنوب ما خلصتش ما انتهتش لم تغفر لم تكفر هتدخل ذنوبك معاك قبرك طب مفيش حل يا عم الشيخ في حل ان شاء الله كل حاجة لها حل إلى أن تقف أمام الله ويقول الله سبحانه لك غفرت لك أو يقول خذوه فغلوه لسه في حل يعني في امل اه في امل الامل ايه اول حاجه كلمه لا اله الا الله عند الموت كلمه لا اله الا الله عند الموت اسمحوا لي الكتاب ده اسمه كتاب القبر رؤية من الداخل ده كتاب كنت كتبته من زمان آه والنهاردة وأنا بحضر الدرس فوجئت إن إحنا محتاجين الكلام ده سبحان الله العظيم القبر رؤية من الداخل فأنا محتاج أقرأ لكم منه آه، شوية أقرأ من هذا الكتاب شوية آه، قال الحسن البصري يقال لأحدنا أمؤمن أنت بيوم الحساب فيقول بلى وكذب ورب الكعبة سؤال أمؤمن أنت بيوم الحساب أنت مؤمن إنك هتموت وإن في يوم قيامة هتدخل وتحاسب مؤمن أنا بقول يا له من سؤال يحتاج إلى يقين صادق قبل الإجابة هل أنت مؤمن بيوم الحساب؟ هل أنت على يقين من أنك ستموت هل تعتقد أن بعد الموت حسابا هل توقن أن القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار هل تعتقد أن ما تعمل في هذه الدنيا سيكون جليسك في قبرك هل تعتقد أنه إذا مت فليست هناك فرصة أخرى لتصحيح الأوضاع هل تعتقد هل توقن هل أنت متأكد أسئلة كثيرة تحتاج إلى وقفة قبل الإجابة لأنه بقولك نعم أنا موقن ومتأكد سترد عليك تساؤلات أخرى إذا لماذا تعصي الله إذا لماذا تظلم الناس إذا لماذا أنت مكب على الدنيا حريص عليها إذا لماذا تزيد معاصيك ولا تزيد طاعاتك إذا لماذا لا تعمل لهذا الغيب المهيب وهو منك قريب هي دعوة للإصلاح دعوة للإصلاح قبل فوات الأوان إنها دعوة للإسراع بالأعمال الصالحة والمبادرة بالخيرات النافعة هذا الكلام ليرق قلبك لتتعمق رغبتك في الآخرة لتقلع عن ذنوبك ومعاصيك لتنتبه من غفلتك لتزهد في الدنيا الفانية لجمع الهم بعد شتاته حقيقة هذا الكلام لتخشى الله لتخاف من الله وحده بعد أن خفت من كل شيء سواه لتجرب أن تعيش لله وحده بعد أن عشت لكل شيء سواه تعالوا لنقرأ أيها الإخوة كلمات من هذا الكتاب كتاب القبر رؤية من الداخل أقول في الف- في الفصل الأول إخوتاه أما تصدقون ستموتون والله ذلك الحق الذي لا مرية فيه وخبر الصدق الذي لا يتسرب إليه الشك إنها رسالة ربانية تعرفونها إنها الحقيقة الراسخة الموت قادم حتم لازم ولم أر مثل الموت حقا كأنه إذا ما تخطته الأماني باطل الموت إنه قادم لا محالة الموت إنه آت ولا مرد له الموت إنه يأتي بغتة الموت لا يطرق بابا ولا يستأذن أحدا الموت دين على كل أحد الموت ساعتك وساعة كل أحد وكل أناس سوف تدخل بيتهم دويهية تصفر منها الأنامل فيا أخا الموت ما لك أتعبت نفسك في كسب الحطام الفاني ولن تأخذه معك إلى قبرك يا أخ الموت سيسلبك الموت أثوابك ويمنعك مما تشتهي فما بالك أفنيت بدنك من أجل متاع قليل ستتركه يا أخ الموت هل لك من الموت راق أتراك ستفر منه أم سيولي عنك كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى هي لعبة أيحسب الإنسان أن يترك سدى هي لعبة أنت فاكر إنها لعبة أيحسب الإنسان أن يترك سدى أما رأيت الموت لا يعرف صغيرا من كبيرا ولا غنيا من فقير ولا قويا من ضعيف ولا عزيزا من ذليل كم من عزيز أذل الموت مصرعه كانت على رأسه الرايات تخفق الموت قدر الله وقدر الله حتم لازم هل تستطيع أن ترده إننا نعلل, نعلل بالدواء إذا مرضنا ولكن هل يشفي من الموت الدواء إننا نبحث عن الطبيب إذا مرضنا ولكن هل من طبيب يؤخر ما جاء به القضاء الموت إخوتي أنفاسنا حساب وحركاتنا إلى فناء قف معي لتتأمل هذا المشهد العظيم تأمل هذه اللحظة الرهيبة لحظة خروج الروح وكم تصورت هؤلاء الذين يموتون مما ممن بلغنا كلامهم من العلماء والامراء والصالحين والفاسدين وانا بتخيل كده ان هو نايم وملك الموت عند رأسه وملك الموت فتح فمه وهيستخرج روحه في اللحظة دي وهو حاسس ان الروح خرجت من رجليه وساعتها ختم على لسانه مش هيتكلم لو واحد اتكلم يبقى تعرف ان مش هو ده الموت اصل احيانا بعض الناس النهارده في زماننا بيتصوروا حاجات ويفكروا في حاجات آه، ويقولوا ان احنا حسينا بالموت والموت جه وهو مش هو الموت ويرجعوا يعيشوا بعد كده يقول لا انا شفت الموت شفت ملك الموت لو شاف ملك الموت ما يعيش بعد كده كلمه واحده لو الروح خرجت من صباع رجله من ضفره من شعرايه في جسمه يبقى انتهينا ما يتكلمش تاني بعديها المهم يعني عايز بس انا عايز اتصور القضيه دي اتصوروا معايا كده تصور وانا يعني شفت محتضرين كتير وروحهم بتخرج ولعل في احد المشايخ متصور وروحه بتخرج كان قاعد بيدي درس في المسجد في فرح وقاعد على الكرسي وبيتكلم وبعدين قال سبحان الله و- وموجود المقطع الفيديو ده موجود آه، اظن حتى على الموقع يعني آه، اللي هو موقع الربانيه آه، قال سبحان الله سبحان الله سبحان الله و- وفتح بقه وعينه شخصت وخرجت روحه وقعد على الكرسي بيدي درس في المسجد اللهم ارزقنا حسن الخاتمه اللهم ارزقنا حسن الخاتمه اللهم لا تتوفنا وانت راض عنا اللهم لا تتوفنا الا وانت راض عنا استغفر الله واتوب اليك اللهم لا تتوفنا الا وانت راض عنا اللهم توفنا وانت راض عنا يا رب أه بقول تصوروا معايا واحد نايم كده وحاسس انه بيموت وقاعد يفكر بقى هي- خلاص هيموت الفلوس دي هيسيبها والدنيا دي هيسيبها وكل اللي هياخده معاه ذنوب المعاصي يقول ايه ويعمل ايه هنا مش هينفع غير كلمة كلمة لا إله إلا الله قلت لكم القصة دي قبل كده إن أنا كنت ماشي في شارع بالظبط تحديدا كده شارع عباس العقاد في مدينة نصر كنت ماشي على الرصيف الثاني اللي قصاد الحديقة الدولية واحد ماشي قصادي الناحية التانية وكان ده قبل صلاة الجمعة بساعة أو ساعتين أنا ماشي كده و- والتاني ماشي قصادي على الرصيف التاني في اتجاه الآخر كده وفوجئت أنا ما أنا ماشي في الاتجاه اللي هو ال- يعني في عكس اتجاه سيارته هو نفس الشيء بس فوق الرصيف فوجئت هو ماشي طلعت عربية على الرصيف وصدمته وداست عليه أنا شفت الكلام ده بعيني والله والله العربية لما دا صدمته وقع وداست عليه انا باصص بعيني وهو بيدوس على رجليه على ركبه على بطنه على صدره على دماغه اصل ده مشهد مش ه- مش مش هيروح من ذهني ابدا وساعتها قعدت في الارض وبعدين لما فقت كده قمت رحت ناحيته هناك الناحيه التانيه وكان المستولي كان المستولي على تفكيري في اللحظه دي يا ترى الراجل ده لما اتصدم كده قال لا اله الا الله ولا من هول الصدمه نسي نسي ما هو قال يا لهوي قال ايه اللي انت بتعمله ده قال انت رايح فين قال يا دي المصيبه قال قال ايه قال ايه قال ايه قال ايه في اللحظه دي انا مش عارف قال ايه بس انا بتصور ان انا كنت مكانه لو انا مكانه هل هقول لا اله الا الله ولا هتضيع مني لا اله الا الله هي دي يثبت الله الذين آمنوا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء هنا وفي اللحظة دي أنت أحوج ما تكون إلى الله إن ربنا يلهمك هتقول إيه سبحان الله العظيم حج الحجاج بن يوسف الثقفي لما جه يموت قال ايه الرب اغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت اغفر لي فانهم يقولون انك لن تغفر لي فقال الحسن والله إني أخشى أن يغفر الله له بها قال له أنا أشهد أنك بتغفر هم بيقولوا أن أنا ظالم ومش هتغفر لي بس أنا واثق أنك هتغفر لي سبحان الله في مواقف الموت كلام عجيب تعالوا نشوف ابن القيم قال ايه في كلمة لا اله الا الله عند الموت تأثير لا اله الا الله عند الموت يقول ابن القيم عليه رحمة الله بشهادة لا اله الا الله عند الموت تأثير عظيم في تكفير السيئات واحباطها لأنها شهادة من عبد موقن بها عارف بمضمونها قد ماتت منه الشهوات ولانت نفسه المتمرده انقادت بعد إبائها واستعصائها وأقبلت بعد إعراضها وذلت بعد عزها وخرج منها حرصها على الدنيا وفضولها واستخذت بين يدي ربها وفاطرها ومولاه الحق أذل ما كانت وارجى ما كانت لعفوه ومغفرته ورحمته هي دي لحظة الموت لما يبقى الإنسان شايف إنه مفيش حل إلا ربنا ليس لها من دون الله كاشف صدق التوحيد ده ما حصلش معاه طول مدة حياته إلا في اللحظة دي تجرد منها التوحيد بانقطاع أسباب الشرك وتحقق بطلانه فزالت من النفس تلك المنازعات التي كانت مشغولة بها واجتمع هم الإنسان على من أيقن بالقدوم عليه أصل الإنسان هيبقى شايف شايف إن هو خلاص كل اللي سمع عنه هيحصل انا عايزكم تقروا الليله دي الكتاب ده لسببين السبب الاول انك انت ت... تعرف ازاي تقول في القبر ربي الله ونبي محمد وديني الاسلام ازاي تعملها دي اصل التاني في القبر نعوذ بالله منه التاني نعوذ بالله منه لما يسألوا من ربك يقول ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته لا أدري لا أدري شوف الإجابة دي من ربك كأن أنا لما بفكر كده بقول إن الراجل ده لما بيسأل في قبره من ربك يقول ها ربك ربك ربك ربك ربك أنا سمعت الكلمة دي قبل كده دماغه عمالة تدور كده من ربك فعمال يقول ربك اه من ربك ها ها عمال يفكر ودماغه تدور زي بقول لك لا ادري انا سمعت سمعت الناس يقولون شيئا فقلته انا قلت زي ما الناس بيقولوا اه يبقى كان بيقولها في الدنيا لكن القضيه فيه ما انا بقول بقى الحل هنا انك تعتقدها انا بقول كده انك تعتقد هذه الكلمة ان ربك الله والكلام عن توحيد الربوبية عشان تقول ربي الله ديني الاسلام نبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هي دي انك انت هنا تتعلمها هنا وتفهمها هنا وتعتقدها هنا عشان تقدر تقولها هناك عشان تقدر تقول لا اله الا الله دي عند الموت زي قلت لك الراجل اللي صدمته السياره عرف ان جاله الموت لو هو سامع بقى الدروس دي وفاهم وقرا الكلام ده وفاهم ان ده الموت وقيمه لا اله الا الله ساعتها يقول لا اله الا الله آه. لا اله الا الله قلت قبل كده ان يؤتى بالرجل يوم القيامه فينشر له تسعة وتسعين سجلا كل سجل مد البصر آه الملائكة رقيب وعتيد بيكتبوا ما يلفظ من قلب من قول إلا لديه رقيب رقيب عتيد ملك قاعد بيكتب كل كلمة وكل حرف انت بتقوله انت قلت ايه اه يكتب اه ليه تك- يكتب ليه س- يكتب س. اي حرف بتنطقه بيكتب واي كلمه انت بتقولها يا اما حسنات يا اما سيئات ما هم صحيفتين مفيش ثالثه صحيفه للحسنات اللي هي مع كاتب اليمين وصحيفه السيئات اللي هي مع كاتب الشمال والاثنين بيكتبوا الاول اللي بيكتب بتاع الحسنات اللي يسيبه بتاع الحسنات يكتبه بتاع السيئات جيء برجل يوم القيامة تسعة وتسعين سجل كل سجل مد البصر كلها سيئات فلما أيقن بالهلاك قال الله له لا ظلم اليوم لك عندنا صحيفة فنظر إليها وضحك وقال ما تصنع هذه الصحيفة أمام تسعة وتسعين سجل تسعة وتسعين سجل كل سجل مد البصر سيئات وصحيفة واحدة حسنات فلما وضعت الصحيفة طاشت السجلات وثقلت الصحيفة لا يثقل مع اسم الله شيء الصحيفة دي كانت ايه لا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله وهنا الكلام قول أشهد أن لا إله إلا الله قول قول معايا قول معايا وقولي أنت كمان تتفرجي علينا قولي قولي أشهد أن لا إله إلا الله قول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله خلاص كده ليك الآن بطاقة صحيفة محفوظة ليك يوم القيامة كل مسلم له صحيفة مكتوب فيها اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله امال ليه بعض المسلمين هيدخلوا النار رغم ان ليهم الصحيفه دي رغم انهم موحدين ليه قال لك ان في صحيفه تقيله تتقل وفي صحيفه خفيفه ما تتقلش ما تأثرش آه هو ده ناس لهم وزن أو في كلمات لها وزن أو أحوال لها وزن العلماء لما يجوا يتكلموا يوم- عن يوم القيامة هو اللي هيتوزن الصحف صحيفة الحسنات وصحيفة السيئات ولا الحسنات نفسها والسيئات هتبقى لها اجرام تتوزن ولا الانسان نفسه هيتوزن قالوا الانسان نفسه هيتوزن مع صحائفه وحسناته وسيئاته ده اخر كلام ربنا سبحانه وتعالى قال ايه عن بعض العصاه فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا في التفسير يؤتى بالرجل السمين العظيم فلا يزن عند الله جناح بعوضة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الملكان قال زنه بعشرة من أمته قال فوزنت بعشرة فوزنتهم قال زنه بمئة قال فوزنوني بمئة صلي عليه صلى الله عليه وسلم فوزنتهم وزنتهم يعني الرسول صلى الله عليه وسلم تقل أتقل من مية قال زنه بألف قال فوزنوني بألف فوزنتهم قال دعه لو وزنته بأمته لوزنها صلي عليه صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم لما يتوزن قدام ألف تقل أتقل من ألف اتقل من الامه كلها صلي عليه صلى الله عليه وسلم ولذلك الراجل اللي هو تقيل صاحب وزن بيوزن الأمة في حروب الردة بعد الرسول ما مات صلى الله عليه وسلم كان أبو بكر الصديق رجل له وزن الأمة كلها اتهزت عند موت النبي صلى الله عليه وسلم حتى عمر بن الخطاب اتهز سيدنا عمر بن الخطاب لما الرسول مات صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقف وقال إن محمدا لم يمت ومن قال سيقول محمد مات سأضربه بسيفي هذا إنما ذهب عند ربه أربعين يوما كما ذهب موسى وسيعود ليقطع أيدي وأرجل أقوام زعموا أنه مات سيدنا أبو بكر صاحب وزن دخل قال له اسكت يا عمر أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا هذا هو الثبات بالوزن الأمة كلها اتهزت وسيدنا أبو بكر وزن الأمة في قصة خلق القرآن أما أيام الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله الأمة كلها اتهزت الخليفة بيعتقد ان القرآن مخلوق وبيحاسب الناس تعالى القرآن مخلوق ولا مش مخلوق ويقتل اللي يقول القرآن مش مخلوق القرآن كلام الله الأمة كلها تهز وقف الإمام أحمد لوحده لوحده لوحده فرد واحد وزن الأمة كلها لحد ما انقشعت الفتنة هو ده الوزن انت بقى يا ترى ايمانك وتوحيدك ويقينك له وزن راسخ تقيل يثبت في الاهوال ولا ايمانك خفيف ياما سألت السؤال ده هل عندك إيمان يثبتك عند ورود البلاء ويعصمك عند ورود الفتن ولا لا هو ده السؤال عندك إيمان راسخ تقيل يثبتك يوزنك عشان ما تتهزش عند ورود عواصف الفتن عشان عينيك ما تزغش عند بروق الفتن عند لمعان البلاء قول لي طب اتقل اتقل ايماني ده ازاي اتقله ازاي ارسخه ازاي اخليه ايمان تقيل هو ده الكلام اللي احنا محتاجينه النهارده تثبيت العقائد توحيد الربوبيه اعتقادك ان الخالق هو الله والرازق هو الله والمعطي هو الله وانه ليس احد في هذه الدنيا ابدا يستطيع على جلب نفع او دفع ضر الا باذن الله قول لي ما انا بعتقد كده لا انت عقلك مشغول بالاسباب وذهنك مشغول بتدبير الاسباب وقلبك متعلق باصحاب الاسباب ونسيت مسبب الأسباب نسيت أنك مملوك ولست بمالك احد الناس رحت ازوره ربنا يكرمه ويعافيه ويشفي له زوجته ويرحم اولاده ويجعلهم في موازينه في المستشفى راجل طيب لكن المشكله الكبيره في انه لما ابتلي مش قادر يتكل يت- يتقبل البلاء مش قادر يتقبل المصيبه اولا صاحب الايمان الضعيف الايمان الخفيف قال لي انا مش من اولياء الله الصالحين قلت له طب ما تبقى من اولياء الله الصالحين ابقى من عباد الله الصالحين ليه لا ليه لا النهارده لو في طالب في الثانويه العامه وقبل ظهور النتيجه ربنا ينجح طلبه المسلمين ويجعلهم بفضله متفوقين ويطمن قلوب المؤمنين آه، طالب ثانويه عامه النهارده في واحد بيتمنى ان يجيب 50% حتى اللي ما جاوبش خالص لو قلنا له اتمنى تحب تجيب 90 تحب تجيب 95 تحب تجيب 98 فلذلك ليه ما تتمناش انك تكون من عباد الله الصالحين ليه ما تعملش انك تكون منهم يعني اللي يقول انا لسه اقل من اللحيه ابقى قدها اللي بتقول لسه انا قدام النقاب لسه قدامي شويه ابقي قد النقاب اللي يقول لا لا ده المنقبات المنتقبات دولك كلهم تعبانين طب انتقب انت وخ- وورينا النموذج المثالي للمنتقبات التحي انت وورينا النموذج الصحيح للم- ل- لاصحاب اللحم هو ده ولم ارى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على الكمال على التمام تحفز واستشرف لهذه المنزلة واطلبها وحاول الوصول إليه واجتهد في الوصول إليها دي نمرة واحد تحصيل اليقين اثنين أن هذا اليقين يأتي بالعبادات لما سيدنا إبراهيم عليه السلام قال رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي ربنا ما قالوش خلاص أعطيتك اليقين وإنما قال له خذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا الحركة دي لنفس الشيء برضو عشان دي يحصل لك اليقين مطلوب حركة حركة في الحياة تصنع لك اليقين قيام الليل الذكر تلاوة القرآن الدعاء الصدقة آه، خدمة المسلمين طلب العلم الدعوة إلى الله الأعمال الصالحة دي هي اللي بتصنع يقينك وتزود إيمانك وتخليك تعيش على ما يحبه الله ويرضاه إخوتي أنا أحبكم في الله لسه ما اتكلمناش عن القبر سيظل معنا الكلام إلى اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل لنرى كيف إن مات ولم يقل لا إله إلا الله دلوقتي عندنا رجل صاحب ذنوب ومعاصي مات وعليه ذنوب لسه هو تو- تاب بس التوبة مش نصوح واستغفر بس استغفاره كان في غفلة وعمل أعمال صالحة بس الأعمال الصالحة قليلة وضعيفة ما تق- ما قبلتش كلها وابتلي بمصائب بس فاته الصبر أو فاته الاحتساب أو المصائب كانت قليلة فلسه عليه ذنوب جاله الموت في فجأة الموت ما قالش لا إله إلا الله واحنا ما بنقولش إن شرط الإسلام إنه يقول لا إله إلا الله عند الموت مش شرط هو دام كان موحد في الدنيا ومات من غير ما يقولها مفيش مشكلة لكن اللي يقولها دي درجة عالية لو قالها خلاص من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة ما قالش دخل القبر بالذنوب والمعاصي اللي عليه ممكن وهو في القبر تغفر ذنوبه اه ممكن ازاي الحلقه الجايه طبعا احبكم في الله والسلام عليكم ورحمه الله